السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ومولانا وسيدنا وخالقنا وسعديك والخير كله في يديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد إخواني في الله أخواتي في الله آبائي أمهاتنا الفاضلات يعني إخواني جميعا ربنا يبارك فيكم وربنا يتقبل منكم وربنا يجمعنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى افتح لي قلبك وافتحي قلبك يعني احنا في حلقة جديدة والحقيقة ان لاحظت ان الشباب سواء على في المكالمات او على المنتدى او على الجروبز بتاعت النت زعلانين طيب الوقت ال- ال- المساحة مش مكفية ان احنا نتكلم خلاص يا عم اهو انا قفلت بقي وقفلت قلبي خلاص انا مش هتكلم انتوا اللي تتكلموا يا جماعه انتوا اللي تتكلموا وتعرضوا مشاكلكم باذن الله سبحانه وتعالى نسمع مشاكل اخواننا واحبابنا ونتواصل معاهم يعني يا جماعه انا عايز بس بدايه لان كثير من الرسائل اللي بتيجي والاتصالات مليانه احباط اما واحد يقول انا مش قادر اقول غير ان ممكن ربنا يسامحني انت جواك خير يا ابني يا جماعه انتوا جواكوا خير كبير قوي انتوا جواكوا خير اكبر مما تتخيلوا انتوا جواكوا انتوا جواكوا النور اللي ربنا وضعه جواكوا مفيش حاجه تقدر تعتم عليه ولا تضلم عليه هنقدر كلنا باذن الله نوصل لربنا سبحانه وتعالى يعني احد القسيسين دعا بعض المسلمين في جنوب السودان فاخدوا فلوس وتنصروا فالراجل بقى بعد ما اطمن عليهم بقى فقال ايه يعرضهم على القسيس الكبير عشان يوري له انجازاته فهو رايح بيعرضهم بقى في يوم العرض على هذا القسيس الكبير فبيقول لهم قبل ما يدخلوا نفسكم في ايه عشان يقول بقى للكبير بقى ايه اديلهم اللي هم عايزينه نفسكم في ايه فكلهم قالوا نفسنا نحج لبيت الله ف فكل واحد فيه خير يا جماعه يعني دول يعني يعني يعني في وسط هذا الموقف نفسنا نحج لبيت الله الحرام بيت الله سبحانه وتعالى فالنهارده انا اللي هسمعكم والنهارده انتوا اللي هتتكلموا والنهارده هنتواصل مع بعض ولكن انا عايز نتفق على مبادئ يا جماعه عشان ما حدش يحبط والله يريد ان يتوب عليكم والله يريد ان يتوب عليكم دي اراده ربنا لو دي ارادتك انت كمان خلاص يبقى الله اراد وانت اردت يبقى في ايه القضيه يبقى ايه المشكله يا اخواني سبحان الملك الجليل انا عايز نتفق على ثلاث مبادئ المبدا الاولاني مفيش مشكله ملهاش حل مفيش مشكله اوعى تتخيل ان مشكلتك ملهاش حل اوعى تتخيل ان انت مشكلتك غير الناس الكلام ده وهم القصر الكبير مفتاحه حته مفتاح قد عقله الصابع مفيش مشكله ملهاش حل والحل بسيط وابسط مما تتخيل بس عايز ثقه في الله النقطة التانية اللي عايزين نتفق عليها ما حدش ارحم بيك من ربنا ولا حد ارحم بيك من ربنا اوعوا تفكروا ان في حد ارحم من الله وهو الغفور الرحيم هو ما حدش غيره مش هتلاقي رحمته عند اي حد سبحانه وتعالى يبقى دي القضية التانية لان في ناس كتير ربنا ممكن يسامحني ربنا يقبلني ما حدش ارحم بيك من ربنا ابدا ابدا اللي هرب من المملكة وهرب وقال لا انا اروح اشوف مملكة تانية ما فيهاش الاحكام اللي في المملكة ديت واروح واعيش حياتي و وراح وت- وسافر براها واتبهدل واتشرد وبعد سنين يا جماعه بعد سنين حب انه يرجع تاني انا اتبهدلت انا ما دقتش مره المملكه دي غير البهدله انا ما دقتش من التمرد والعصيان بتاع غير التشرد والبهدله بعد سنين يا جماعه رجع تاني مذلول مكسور مطروح يا ترى الملك هيعمل فيها ايه يا ترى هيخلي جنوده يدخلوني يا ترى هيخ- هياخدني ويسجني يا ترى هيقتلني يا ترى هيطردني يا ترى الملك بتاع المملكه اللي انا تمردت على حكمه وتمردت على اوامره وتمردت على طاعته وكنت عايش في خيره وسبته وهربت منه وتمردت يا ترى هيعمل فيا ايه وهو بيفكر وداخل على المملكة المملكة اللي سابها وتمرد عليها وهو بيفكر يا ترى هيبعت لحد يقتلني ولا يعمل فيا ايه يفاجئ ان الابواب كلها بتتفتح له وهو راجع ويفاجئ ان الملك هو اللي بيفتح الابواب بايديه وهو اللي في استقباله وهو اللي بيقول لبيك ومستنيه وبيقول له لبيك يا حبيبي انت متخيل صورة تانية خالص مش ممكن واحد يجري على ابوه وهو بيجري على ابوه يحضنه ابوه يلطشه بالقلم لا يمكن ما بالك برحمة الله سبحانه وتعالى لا يمكن هتجري عليه وهيسيبك يا جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين لا يمكن يا جماعة لا يمكن حد يتخيل الرحمة اللي هيقابلك بيها الرحمة اللي هيستقبلك بيها بس انت ثق في رحمته بس انت ما تروحلوش وانت حاطط ايدك على خدك خايف من قلم خايف من قلم ايه ده انت ما انتش عارف هيستقبلك ازاي ده انت ما انتش عارف رحمته ازاي ما انتش عارف حبه ليك ازاي ما انتش عارف نداءه ليك في كل ليله وانت بتعصي ربنا كانت ازاي ما انتش عارف انتظار ما انتش عارف مولاك سبحانه وتعالى حبه لعودتك كان قد ايه سبحانه وتعالى عشان كده يا جماعه نثق في رحمة الله نثق في رحمة الله سبحانه وتعالى ال- النقطة الثالثة احنا قلنا مفيش مشكلة ملهاش حل ابدا انسى مفيش مشكلة ملهاش حل رقم اتنين مفيش حد ارحم بيك ولا بيك من ربنا مش هتعرف الرحمة غير في كنف ربنا مش هتدوقي الرحمة مش هتدوقي مش هتدوقي الرأفة مش هتدوقي المغفرة مش هتعرفي الكرم غير في كنف ربنا غير لما ترجعي له غير لما تقفي على بابه هتشوف الرحمة اللي عمرك ما تخيلتيها شفتيها الموقف اللي بيبكيني موقف يعني زوجة سيدنا إبراهيم السيدة سارة ساره كبرت يا جماعه كبرت وخلاص بقت امراه عجوزه وما خلفتش ما خلفتش ما فيش يعني يعني يعني ما فيش اطفال خلاص وهاجر اللي هي الزوجه الثانيه لسيدنا ابراهيم خلفت وجابت اسماعيل تخيلوا ساره يا جماعه في لحظه لما جت الملائكه تبشر سيدنا ابراهيم بغلام عليم اللي هو ابن ساره وهي جايه وبتقول أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب انا بقف قدام كلمه أألد ما قالتش أأحمل رغم ان يعني اللي هي بيبشروا بيها انها تحمل بتقول اقلد انا هيبقى في مولود في ايدي انا هنام يبقى في مولود في حضني ويصحيني بالليل واصحى واشوف عايز يرضع ولا ايه واشوف واشوف انا انا قلد انا هيبقى في مولود في ايدي وفي حضني اقلد وانا عجوز ده انا ده انا يا رب خلاص يا رب انا كبرت قوي يا رب انا ما عادش ينفع اللي زي لا يمكن ينفع يخلف وهذا بعلي شيخا ازاي يا رب سبحان الرحمن الرحيم ما ارحم الله يا جماعه ما ارحم الله النقطه الثالثه اللي عايزين نتفق عليها مفيش حد ما فيهوش خير ابدا يا جماعه مفيش حد ما فيهوش خير ابدا اوعى تيأس من نفسك انت جواك خير كبير قوي انتوا جواكوا خير كبير قوي حتى مشاكلكوا بتدل ان جواكوا خير حتى لهفتكوا ان مشاكلكوا في علاقتكم بالله تتحل تدل ان جواكوا خير هنبدا الاتصالات بقى زي ما وعدنا الليله ان شاء الله عشان ما اقعدش اتكلم والوقت يروح معانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله الاتصال فيه مشكلة يا إخواني السلام عليكم طيب يعني انقطع الاتصال يا اخواني ربنا يوصلنا اليه يا رب سبحانه وتعالى يبقى قلنا مفيش مشكله ملهاش حل ابدا ابدا مهما كانت المشكله الكبيره ما هو الياس بيجي من ثلاث نقط يا اما المشكله بتاعتي ملهاش حل وغير مشاكل الناس يا اما ربنا هيقبلني وربنا هيرحمني وربنا بعد اللي عملته هيسامحني يا اما انا ما ينفعش انا ما اقدرش انا مش هعرف انا مش هقدر اعمل اي حاجه سبحان الله يا جماعه يبقى يا اما ياس بسبب المشكله يا اما ياس من رحمه الله يا والعياذ بالله يا اما يأس من نفسك ومن انك انت ما تقدرش التلاتة دول اوهام يا جماعة المشكلة ما فيش مشكلة مش هتتحل ربنا ما فيش حد ارحم من الله سبحانه وتعالى بس انت اقف على بابه وشوف رحمته سبحانه وتعالى بيك ارحم الراحمين عارف يعني ايه ارحم الراحمين هو مين ارحم الناس بيك مين الراحمين اصلا امك شوف امك لو انت مريض وبتتلوى من الالم عشان قرص دواء والقرص ده في ايديها وبتستغيث بيها تديهولك هترضى ولا لا ما بالك برحمة الله لو انت في مشكلة وقلت يا رب واستغثت بيه ووقفت على بابه ارحم الراحمين سبحانه وتعالى يا اخواني السلام عليكم السلام عليكم ارحم الراحمين يا اخواني سبحانه وتعالى يبقى الحاجه الثانيه مفيش حد ارحم بيك منه الحاجه الثالثه مفيش حد ما فيهوش خير يا جماعه ما حدش ما فيهوش خير خالص اوعى تيأسي من نفسك انت مليانه خير انت مليانه قصص يعني امراه العزيز امراه العزيز اللي بتقول راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وهي بتقفل باب القصر من بره وباب ال- ال- ال- الجنينه من بره وباب الصاله من بره والابواب والشبابيك بتاعه المكان اللي هي فيه المنظر بتاعها وهي بتغلقها وبتقفلها دي واحده لا يمكن يكون فيها خير دي واحده لا يمكن تتوب لا يمكن تعرف ربنا وهي بتقول له هيت لك انا بامرك وهي بتقول له هيت لك انا عملت ك- تخيلوا يا اخواني في هذا الموقف تخيلوا هذه المراه اللي جمعت نسوه المدينه وقالت لهم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم اعلنت قدامهم جميعا ان هي اللي دعته الى الفاحشه والعياذ بالله وبتقول وبتقول لهم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وبتقول لهم ان خلاص علني تخيلوا امراه بهذا المنظر امراه بهذا الامر امراه بهذا الوضع واحده متبرجه بنت متحرره من كل القيود الشرعيه والعرفيه وال- والمجتمع وعايشه في النوادي وعايشه العيشه اللي هي عايزاها وتروح المصيف تروح بيتها الساعه 3 بالليل و4 بالليل تخيلوا المنظر ده يطلع منه ايه دي ممكن يخرج منها ايه ولكن تخيلوا الخير اللي كان جواها الخير اللي كان جواها لما قالت الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي تخيلوا لما قالت وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي الا ما رحم ربي تخيلوا يا متعلقه برحمه الله تخيلوا يا اخواني الامل الامل ان اي متبرجه تتقلب داعيه تتقلب عابده تتقلب ناسكه تتقلب اطهر النساء في الارض كلهم معانا اتصال
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله يا وبركاته دكتور حازم ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا جزاك الله خير يا دكتور وجزاكم خيرا منا يا دكتور انا شاب كنت كنت من اسوء الشباب الحمد لله رب العالمين وربنا تاب عليا وكنت بتعاطى مخدرات وكنت بصاحب صحبه وحشه بس الحمد لله رب العالمين دلوقتي ربنا تاب عليا وتبت ورجعت الى ال- إلى الله والحمد لله بصلي و- و- وكنت صحبه كويسه ان انا امشي معاهم الحمد لله رب العالمين وكنت باخد مخدرات كنت باخد جميع المخدرات بس بفضل ربنا الحمد لله الحمد لله ما لقيتش احسن من الطريق دوت ان انا امشي فيه وبنصح كل الشباب يا رب العالمين يا رب يا ربنا يجازيك اولا عنا خير يا رب يا شيخ يا دكتور حازم يجازيك عنا خير حضرتك كنت سبب من اسباب هدايتي الحمد لله رب العالمين انا كنت مدمن ما كنتش بقدر يوم يعدي الا ما اكل فيه مخدرات الحمد لله ربنا عني واستعنت بالله بس خدت قرار برجوليه يا سيادتك يعني قلت بقى هبطل يعني هبطل عهدت الله ان انا هبطل فبدل عهدت الله مشيت من يومنا من وقتنا هذا ما- ما ما- ما حطيتش اي حاجه في بوقي واتجهت لربنا سبحانه وتعالى ف- فب- فبنصح كل الشباب ان ان ان الشهوه او المخدرات بتبقى لوقت معين السعاده بتاعتها بتبقى لوقت معين بعد كده بيحسوا ان هم ما فيش السعاده الحقيقيه فعلا في طاعه الله سبحانه عز وجل بجد بجد انا شاب من الشباب اللي انا كنت باكل فيه مخدرات وبعمل فيه كل حاجه وبعمل الكبائر بجد ما لقيتش سعاده غير السعاده في الطاعه بس ما لقيتش في اي سعاده يا شيخ ربنا يغفر ليك ويرحمك حبيب قلبي ويبارك فيك يا رب وحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه الحمد لله ان ربنا سلمك حتى تبت وربنا يثبتك حتى تلقاه يا رب ويثبتنا جميعا على طاعته يا رب يعني ادي شاب من الشباب اهو يا جماعه عارفين مشكله المخدرات ديت مشكله المخدرات دي ما حدش يقدر يعرفها غير اللي عارف شباب المخدرات ده انسان متدمر ده انسان بيصحى من النوم كل قضيته يجيب فلوس ازاي يشرب مخدرات ولما يروح يشرب مخدرات بعد ما يشربها كل قضيته يجيب فلوس ازاي للجرعه اللي بعدها قضيه يا جماعه بتبقى حياه منتهيه حياه فظيعه ممكن يسرق اللابتوب بتاع اخوه ممكن يسرق محمول ابوه ممكن يسرق فلوس والدته ممكن يسرق صاحبه ممكن يعمل اي حاجه ممكن يرفع اي اله او حزام على والده عشان يجيب فلوس ممكن يعمل اي حاجه يا جماعه بيبقى انسان مدمر وحياته منتهيه ولكن سبحان الله رحمه ربنا واسعه اعداء الله اعداء الدين عايزين يدمروا الشباب وعايزين يضيعوا الشباب ولكن ربنا سبحانه وتعالى ادي نموذج قدامنا اهوت مخدرات وهو بيقول كنت بعمل يعني كبائر او او او هو الشاب لما دخل للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له ائذن لي في الزنا ما اعتبرش ده مجاهره لانه هو بيشتكي لانه عايز مشكله لانه عايز حل المشكله مشكلته فهذا ان شاء الله ليس من باب المجاهره ولكن اللي بيقع في المخدرات بيقع في كل حاجه اللي بيقع في المخدرات بيسرق والعياذ بالله ويشرب خمر والعياذ بالله ويفطر في رمضان وما يقدرش يصوم ما عندوش عزيمه بني ادم حطام انسان اصلا ولكن سبحان الله ادي واحد بيكلمنا اهو يا شباب وبيقول مخدرات وكبائر وهو الوقت ايه الوقت بيتكلم في التليفون وبيدعو الناس وبيدعوكوا وعنده من القوه الايمانيه بفضل الله والله حسيبه انه يتكلم ويقول يا جماعه الطريق سهل والتوبه سهله مفيش اجمل من طريق ربنا ولا اروع من طريق ربنا ولا احسن من طريق ربنا سبحانه وتعالى شوف ربنا بيقول ايه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله اسرفوا عملتوا كل حاجه عارف المسرف ده اللي هو كل ما يشوف حاجه يشتريها كل ما يشوف اي حاجه يشتريها ده ده كل ما يشوف معصيه يقع فيها لدرجه ان ربنا سماهم في القران الفاجر ان كتاب الفجار الفاجر ده المتفجر بالمعصيه والعياذ بالله اللي قلبه متفجر بالشهوات ده انسان انسان عمل كل حاجة ده انسان غضب ربنا بكل المعاصي ده انسان عصى ربنا بكل جارحة ده انسان في كل شارع ارض ومكان بيتشهد عليه بالمعصية ده انسان صحيفته اتسودت واتلطخت بالمعاصي ومع ذلك لما رجع ربنا قال قل كل داعية يقول لهم ما تخافوش تعالوا ما تقلقش تعالى ارجع لمولاك ارجع لكنف مولاك قل يا عبادي ربنا ما قالش قل يا زنا ما قالش قل يا سرقة ما قالش قل يا قتلة ما قالش قل يا مدمنين ما قالش قل يا سكرين ما قالش قل قال قل يا عبادي انت عبدي مهما حصل انت عبدي مهما حصل في في قلبك الفطرة اللي انا اودعتها فيك مهما حصل انا ربك مهما حصل ما فيش ارحم بيك مني قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ضيع نفسه بالمعاصي يا رب نعمل ايه يا رب لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله اوعى تيأس اوعى توصل لمرحلة ده ده الكفر بقى والعياذ بالله اشد من اي معصية انت عملتها عملتها انك تقول ربنا ما يغفرش لا ربنا يغفر كل المعاصي لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا جميعا لو جمعنا ذنوب البشرية من اول ادم ليوم القيامة واتجمعت كلها مع بعض بدمع التوبة كل ده يتغفر من الله معنا اتصال يا اخواني السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ هازم اهلا وسهلا يا اختي اهلا وسهلا ربنا يبارك في حضرتك يا رب وفيكم بارك الله اتفضلي انا كنت عايزه احكم قصه طفل يعني ان ان شاء الله باذن الله يا رب تفيد اي بنت لان انا كنت عايشه زي اي بنت
كلية ايه
حضرتك سامعني اه سامعك يا اختي اتفضلي اتفضلي آه الاول ان انا كنت آه كنت عايشه اللي هو كانت حياتي كلها الاغاني ونروح الكليه ونجي من الكليه وخروج بالليل مع اصحابي ليه الحاجات العاديه اللي هي بتاعت اي بنت عاديه لغايه لما بدات اتعرف على بنات آه، اللي هم شبه- اللي هم ملتزمات منتقدات وكده وبدات احضر معاهم في اللي هي الحاجات بتاعت قبل رمضان في اللبس والحاجات دي كانت صحبه صالحه يعني الحمد لله وفي مره آه، كنت قاعده معاهم وبداوا يتوبوا كل واحده من عمل كده قاعده وبداوا يتوبوا من كل ذنب انا اول حاجه جت في دماغي ما كنت ما كانتش في ايديا ان انا اتوب منها بس كانت في وداني حاجه عماله تقولي توبي من الاغاني كانت دي الاول توبه كانت حتى قبل اللبس قبل ما قبل اي حاجه ثانيه كانت الاغاني دي اول حاجه بالنسبه لي سبتها وفعلا هي سبحان الله اول حاجه فرقت معايا كانت الاغنيه دي بسمعها كانت بتاثر في قلبي تاثير ما كنتش عارفه اصلي كنت اطلع من الصلاه واغني كنت افضل أنا حاطه ال hand free في وداني كانت الاغاني دي على الكمبيوتر على الموبايل كانت ماليه حياتي سبحان الله سبحان الله مجرد ان انا سبتها ربنا فتح عليا فتح فتح انا مش متخيلاه يعني لغايه دلوقتي الواحد بيجي يفتكر اول ايام التزم فيها يعني كان فعلا بحسب اي بنت بتبتدي لسه في الالتزام كل دعوه بدعاء مستجابه كل خطوه بتمشيها بيبقى ربنا معاك لو انت مخلصه سبحان الله بعدها إيه، بدات ان انا خلاص اغير في لبسي حسيت ان انا يعني الاغاني دي خلاص ما عدتش حباها يعني انا كنت لسه بنتكلم مع بنت كده في اعدادي ان انا اسيب الاغاني قلت لها حاسه ان انا هجيب اكتئاب الواحد دلوقتي بيسمع اغنيه بيجيله اكتئاب ما عادش خلاص الاغاني دي بقت بعيده قوي عننا ما ما عادش ما عادش اعرف اسمع اغنيه يعني سبحان الله فعلا لازم لها بديل لازم تخلص من الاغاني دي القران هو الحل في ال- في موضوع اللبس والحاجات دي الواحد سبحان الله خد برضه خطوه بخطوه ان اول حاجه لبستها عبايات بعدها بشهور بسيطه جدا يمكن بعد حضرتك الحلقه بتاعت سلسله لماذا محمد اخر حلقه اللي هي بتاعت وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام بعدها كويس.
بخمس دقائق كنت منتقده كانت الحلقه دي مؤثره فيا جدا وكان سبحان الله اول مره اطلب حاجه من ربنا باخلاص بعد ما الحلقه خلصت كانوا اهلي كلهم معترضين على النقاب نزلت سكت وقلت يا رب لو انا مخلصه ليك نقبني حالا سبحان الله اقسم بالله بعدها بخمس دقائق كنت منتقده ما شاء الله الحمد لله معرفش يعني كان فعلا اسعد يوم في حياتي كنت ماشيه نازله بصلي التراويح يوميها كنت ماشيه طايره في السماء مش ماشيه على الارض كان بقى الشيطان عمال يدخل لي من هنا داخل آه، لا طب استني شويه طب لما تتجوزي طب لما تخلصي طب اهلك طب نسيت كل حاجه كان كل ما حاجه تيجي توسوس لي عايزه ان انا استرجع انا عارفه ان انا ماشيه صح كان نفسي اتغير بس ما كنتش عارفه الحمد لله الحمد لله حضرتك معايا يا أستاذ حسن ايوه معاكي يا اختي اتفضلي اتفضلي.
لغاية لما بعدها بدأت إن أنا خلاص يعني اتنقبت ووصلت لأي مراحل دي عايزة عايزة أكمل مش عارفة أكمل إزاي سبحان الله ربنا برضه فتح لي طريق أنا كل حاجة حاسة إن أنا بعملها بإيديا بس هي مرة واحدة بس أخلصت إن هي كده لله أنا قلت عايزاك يا رب والله ربنا فتح لي من حيث لا أحتسب كان كنت قبل كده كنت قبل زمان اقعد اشوف اي بنك منتقبه ولا حاجه دلوقتي عجباني كنت قاعده اقول يا رب ايه ده؟ هم عاملين في نفسهم كده ليه؟ هم بينظروا عامل كده هم دول سعاده هم دول عايشين ازاي؟ عايزين من غير تلفزيون ازاي؟ عايزين من غير اغاني ازاي؟ سبحان الله هم عايشين احلى عيشه ده البنت اللي هي قاعده دلوقتي دي وحتى لما مجهزه اغنيه ولا حاجه والله من جواها تعبانه الواحد كان مهما يخرج ومهما يسمع اغاني ومهما يروح ومهما يجي برجع مخنوقه واقعد اعيط ومش عارفه فيا ايه لغايه لما فعلا الواحد لقى الطريق ده سبحان الله احلى طريق بتلاقي سعادتك في الدنيا ده حق- يعني انت بتدوري على السعاده هي دي السعاده مفيش حاجه بعد كده بس انا شايفه ان اللي ربنا عمل فيا كده ان حتى انا مش ملتزمه كنت باجي في الثلث الاخير من الليل اصلي ركعتين بس واسجد لله وانا وانا يعني نفسي ان انا ابقى كويسه بس مش عارفه كنت بدأت اقول يا رب حببني في اللي انت عايزه مش في اللي انا عايزاه لو انت يا رب شايف فيا حاجه كويسه يا رب حببني في اللي انت عايزه مش في اللي انا عايزاه بس ما كنتش قادره اخد الخطوه كنت حاسه ان انا هدفن نفسي اتنقب ازاي طب البس اسود ازاي طب اعمل سبحان ازاي اعيش الله.
حياتك يا رب احلى احلى عيشه انا عايشاها دلوقتي ما شاء الله كفايه ان الواحد بس دمعه تنزل فيهم يعني الواحد قاعد مع ربنا ولا حاجه ساعات الواحد فعلا بيتمنى ابتلاء من ربنا عشان يقعد يتضرع له ويبكي له ويجي يجي- الواحد ساعات بيحس ان هو محروم فعلا تقول كلمه انا طيب يا أختي.
لما ابقي مثلا في الصلاه ولا حاجه الناس كلها بتبكي ما عدا انا قولي طيب.
انا عامله حاجه احنا عايزين بقى النقله اللي بعد كده بقى ان شاء الله
فالله المستعان يعني يا رب يا رب فعلا البنات كلهم والله ما هي- يعني مش هتلاقي فعلا السعاده الا في الطريق ده مهما عملتي مهما رحتي مهما جيتي عملتي كل حاجه ما لقيت- لقيتي ايه؟ ما كسبتيش حاجه الحمد وما انتش لله.
مرتاحه الحمد لله يعني انا واحده بقى كنت زيك وكنت عايشه وكنت مستحيل انا كنت لما اشوف واحده منقبه كنت انفر منها قولي عايشه ازاي دي ما كنتش اتخيل ان انا اتمنى كده لغايه لما في الاخر خلاص انا ده حالي دلوقتي ان ربنا فتح عليا فتح ان انا كنت قاعده مره في مجلس علم الدرس من دروس المساجد واحده داعيه طلبت مني ان انا أطلع احكي قصه قصتي حكيتها اول مره ثاني مره بداوا يطلبوا مني ان انا اطلع اتكلم بقيت مره في مره بقيت بقى ليا لغايه دلوقتي ورد ثابت في كل درس نص ساعه اتكلم فيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الاتصال ما شاء الله يعني القصه دي جميله قوي يا جماعه يعني تخيلوا مساله ادمان الاغاني تخيلوا الشاب او الفتاه اللي الموبايل بتاعه مليان اغاني اللي ال hard disk بتاعه مليان اغاني اللي ما ينامش غير على اغاني ال- المغنيين اللي بيحبهم اللي يصحى يشغل اول حاجه يعملها الاغاني اللي ال MP3 ممكن يجيبوه كمان مع المحمول عشان يحملوا اغاني مدمنين حفلات اول ما ينزل اي البوم جديد اول حاجه يشتروه على طول مدمنين على مواقع النت بتاعت الاغاني عشان يتابعوا كل الاغاني يا جماعه انتوا تعرفوا ان الاغاني اتحرمت قبل ما الخمره تتحرم الاغاني حرمت في الشارع قبل ان تحرم الخمر وقبل ان تحرم الكبائر الخمر اتحرمت في المدينه معروف في المدينه بعد كده لما نزل التشريع انما الاغاني متحرمه امتى في سوره لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث اللي هو المعازف ليضل عن سبيل الله يعني المعازف اتحرمت قبل الخمره ليه لان يا جماعه المعازف لا يمكن يجتمع في قلب القران والمعازف زي ما اختنا الفاضله ادي قدوه هي لكل البنات اللي قاعدين ادي بنت من البنات اهوت ولكن قدوه اتغيرت يا جماعه خلصت من المعاصي الاغاني كانت متخيله ان حياتها لا يمكن تمشي بغيرها الواحد يفتكر زمان حاجات كده ايام ما كان متعلق مثلا بحياه نوادي بحياه حاجه كان يتخيل الحياه لا يمكن تمشي من غير الحاجات ديت كل ده وهم كل ده شلن بتشيليه من على عينيكي بتلاقي الحياه جميله يا بنتي يا بنتي وتلاقي صلتك بالله سبحانه وتعالى احنا معانا اتصال
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يخليك يا شيخ انا عشان بس عايزه اتكلم معاك انا كل حاجه وحشه عملتها لا اله الا الله الله يبارك في عمرك وحاسه اني مخنوقه وحاسه اني بموت نفسي الحق يومين في رمضان الله يبارك في عمرك نفسي ربنا يفتح لي بابه تعبت من نفسي تعبت قوي من نفسي انا نفسي امشي في الشارع اصرخ اقول يا ربي طبت ومش قادره الله يبارك في عمرك من جوايا من جوايا نار من جوايا الله يبارك في عمرك قول لي اعمل ايه تعبت من نفسي تعبت خايفه قوي من ربنا وخايفه بموت على كده تعبت حاسه قلبي م- حاسه قلبي ميت حاسه قلبي من جوايا في حاجه بتشدني حاجه وحشه حاجه وحشه قوي حاسه ان انا يتيمه من غير ربنا حاسه ان ماليش اهل حاسه ان ماليش ام واب نفسي في ربنا نفسي اقول يا ربي يا رب سامحني سامحني عن كل حاجه عملتها سامحني عن كل حاجه نفسي يلحقني نفسي يلحقني بجد يا شيخ الله يبارك في عمرك قول لي تعرفي- اعمل ايه نفسي تعرفي أخلص تقومي من الوقت.
كل اللي حواليا تعرفي الله تقومي يبارك في عمرك تعبت تعبت بجد نفسي اسجد لربنا واقول له يا رب تعبت يا رب تعبت من نفسي تعبت قوي بجد والله الله يبارك في عمرك نفسي ربنا يتوب عليا نفسي ربنا يقبلني في الايام اللي احنا فيها احسن يتيمه وماليش حد نفسي اقول له يا رب انت ربنا يقبلنا ابويا عليك.
واهلي ودنيتي قول لي يا شيخ الله يبارك في عمرك قول لي ربنا يقبلني يا رب ربنا يقبلنا على مكان منا يعني ربنا يقبلنا انا انصحك بحاجه يا اختي ربنا يبارك فيكي يعني وانت في لحظه الانفعال ديت لان دي لحظات فتح يا جماعه لما تيجي تقري ايه وتلاقي دموعك بتنزل في ايه اوعي تعديها اقفي هنا في هنا فتح ربنا فتح هنا ما تعديش لما تيجي تقف تصلي وتلاقي قلبك اتفتح وتلاقي الدموع بتنزل ما تبطلش صلاه الوقت بقى في فتح هنا يا جماعه لما تلاقي ربنا فتح قلبك دي فتحه الدموع دي فتحه قلب يا جماعه ده فتح من فوق سبع سماوات دي بشرى من فوق سبع سماوات وما دام ربنا فتح القلب يبقى يفتح ابواب رحمته انا عايزك تقومي الوقت يا اختي تقومي الوقت تتوضي لله وتصلي ركعتين وفي السجود تبكي وتقولي له الكلام اللي انت قلتيه ده الكلام اللي انت قلتيه ده لو قلتيه لبشر يقطع قلبه لو قلتيه لرب البشر ربنا ممكن تبقى دي لحظه توبتك ولحظه فتح ربنا سبحانه وتعالى عليكي ما تيأسيش من رحمه الله لا تقنطي من رحمه الله ربنا تاب على اللي عمل اشد من اللي انت عملتيه ألف مره ربنا تاب على اللي عملت اشد من كل البنات الوقت عملوه ألف مره ربنا تاب عليهم وجعلهم اولياء لله صالحات الصحابيات يا جماعه كانوا ايه الصحابيات ما كانوا مشركات بيسجدوا للاوثان انت سجدت الوثن انت سجدت من ايدين وثن وتضرعت من انت دلوقتي بتقولي يا رب بتقولي اقبلني يا رب الكلمه دي مش رخيصه عند ربنا كل دمعه نازله من عينين كل تائب الوقت مش رخيصه عند ربنا ده دمعه عينك دي ما تعرفش عند ربنا ايه دمعه عينك دي تغسل ذنوب الارض واللي فيها يا جماعه عايزين نعرف مين هو ربنا وايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى وايه يا جماعه حتى العلماء اثبتوا لله صفه الحنان حنانا من لدنا مش هتلاقي احن عليك من الله مش هتلاقي ارحم بيك من الله سبحانه وتعالى قومي الوقت يا اختي اتوضي وصلي لله وقولي اللي انت قلتيه الوقت ده هو ربنا ستجدي ابواب السماوات السبع بتتفتح لك التائب ده يا جماعه لبيك لبيك لبيك يا عبدي هتلاقي ربنا بيق- بيقول لك سبحانه لبيك لبيك لبيك امتي ربنا يتوب عليك وعلى كل عصاة وعصيات المسلمين معانا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضلي
اولا جزاك الله كل خير يعني والله العظيم اللهم المستعان يعني جزاك الله خيرا والله انت كنت سبب في في هدايتي بعد الله تعالى والله دعيت ايام انا كنت انا انا 16 سنه اصلا كنت مراهقه زي اي بنت الله المستعان حياتي متلخبطه اغاني وصحبه بدات يعني استعين بالله اقول انا حاسه ان انا في غلط وانا حاسه بجد ان لازم اتغير انا محتاجه تغيير بجد حاسه ان في رسائل بتتبعت لي و- وبدات اعيش في رعب وخوف انا محتاجه تغيير بجد انا محتاجه ان انا اتغير مش عارفه اعمل ايه بدات اسمع وبدات أ- قلت لا ده هو فعلا مش هينفع الحياه اللي انا فيها دي بدات اخد فعلا خطوات وبدات التزم شفت حاجات والله العظيم الله المستعان يعني ربنا اكرم عليا بنعم كتير قوي قوي و- وشفت يعني ايات والله العظيم بس انا مش مش في ايدي حاجة نفسي اعمل كل حاجه يعني نفسي اقدم كل حاجه لربنا بس انا مش في ايدي حاجه بعمل كل اللي أنا يعني اقدر عليه انا عندي 12 سنه مش في ايدي بس اكمل الشهر
الاتصال اتقطع طيب يا اخوان يعني اختنا الفاضله يعني ان شاء الله باذن الله اختنا الطيبه ده هي اللي اتصلت بينا ربنا يبارك فيها هي بتقول رسائل ربنا حست ان في رسائل ربانيه رسائل في باريدك الخاص يعني تخيل من وسط مليارات المليارات من الملائكه ومن وسط مليارات البشر وربنا من فوق سبع سماوات من على عرشه يرسل لك انت رسائل خاصه يقول لك ارجع يا عبدي هو انت غالي عند ربنا كده هو انت غالي عند ربنا كده يا جماعه انا انا حازم دهوت وسط مليارات البشر والقارات السته ومليارات المجرات ومليارات المليارات من الملائكه ربنا يخاطبني انا ربنا يوديني انا ايه الرحمه دي يا جماعه ايه الرحمه ديت حب الله لعبد عبد من عباده سبحانه وتعالى ولكن يعني المشكله عندنا ان بيبقى في توبه وبعد كده توقف توبه وبعد كده نقف لا يا جماعه احنا عايزين ننقل يا جماعه لازم زي العربيه بنجيب الاول نطلع وبعد كده نجيب الثاني نجيب الثالث لازم تنقلي لازم تنقله يا جماعه لازم نجيب لازم رمضان ده يبقى نقله في حياتنا ان شاء الله لازم رمضان ده زي ما ربنا رحمنا ودخلنا يرحمنا ويرفعنا سبحانه وتعالى احنا معانا اتصال السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا دكتور حازم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك كل سنة وانتم طيبين طيبين يا اختي آه انا عندي مشكلة كده بس مش هطول عليكم ان شاء الله آه انا من حوالي ثلاث سنين كده كنت متبرجة وكنت آه ربنا الحمد لله رب العالمين انعم عليا بصوت حلو قوي كنت بغني آه للأسف يعني ما فيش حاجة ما عملتهاش كل حاجة ربنا يغضب عليها عملتها آه، اهلي ناس طيبين جدا آه، محدش قال لي ما تعمليش الغلط كان دايما والدي يقول لي آه، صلي يا بنتي آه، والدي كان راجل ملتزم بس آه، توفاه الله يعني ما كانش حابب يزعلني لان انا كنت اصغر واحده في اخواتي المهم والدي توفى وانا فضلت في تبرجي وعملت اغاني ونزلت على النت وبعدين آه، حلمت بوالدي ان هو بيقول لي جايلي في حلم انا كنت بحبه جدا الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين آه، عمال يقول لي آه، بيبكي ولابس جلابيه بيضاء بقول له مالك بيقول لي ويل لكل افاك اثيم الذي يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم وبكى بكيت جدا في الحلم ورحت دار الافتاء وسالت طبعا هي مش نفس الايه بالظبط بس هو ده اللي انا سمعته منه قالوا لي والدك في دار الحق وانت في دار الباطل آه، عذابك هيبقى الضعف لو ما التزمتيش وسبحان الله العظيم بعد ما سمعت الح- الحلم ده روحت بعدت عن كل حاجة مسحت كل حاجة فاتت بالمناسبة أنا أختي بتتفرج على حضرتك من زمان من ساعة ما حضرتك كنت بتيجي آه، ت- على الأذان ال- ال- ال- على الصيام وكنت ما أحبش أسمع حضرتك ما تزعلش مني ما كنتش بحب أسمعك عشان كنت بخاف جوايا حاجه بتصرخ جوايا حاجه بتقولي ابعدي عن اللي انت فيه وبعد الغنى وبعد الشهره وبعد ما هتبقي هتبقي ما هتنزلي زي والدك وكنت بروح القبور ابكي اقعد ابكي واقول له وحشتني نفسي اتكلم معاك سبحان الله العظيم المهم يشاء ربنا بفضله ان التزم وابقى الحمد لله يا رب العالمين بفضله عليا ولبست النقاب ومحدش من اهلي مصدق من اللي انا فيه بقالي حوالي دي ثلاث سنين الحمد لله بفضل الله وحفظت جزء من القران وبحضر دروس ومبسمعش اغاني وبتقي الله على قد ما بقدر انا عندي عشرين سنه اهلي المشكله في اهلي في امي و- و- واخواتي وخالاتي كلهم بيقولوا لي انتي احنا مش مصدقين اللي انتي فيه الدين مش كده انتي بتسمعي الشيوخ متعصبين انتي كده هتتجنني هتترهبني بس اقسم لك بالله اقسم لك بالله ان انا لما لقيت احد واجمل وادفى من حب ربنا وانك تحس وانت نايم بدفى ربنا على الانسان قد ايه دي الامان ده ما يساويش مال الدنيا ولا يساوي اي حلم في الدنيا انا بمسح كل واحده وكل واحد بيعصي ربنا يتقي الله لان ما في احلى من حب الله عز وجل على الانسان انا اسفه قلت عليكم لا لا بس لا أنا ربنا يبارك مشكلتي- فيك يا اختي مشكلتي ربنا يثبتك ربنا يثبتك ويسددك قصه جميله قوي يا جماعه قصه جميله يعني من واحد عندها 17 سنه مغنيه ده في سن المغنيات اللي طالعين الوقت والكليبات وتخيلوا يا اخواني 17 سنه مغنيه ويعني يعني يعني سبحان الله وربنا يمن عليها انها تتقلب الانقلاب ده كله يا جماعه في امل يا اخواني والله في امل يا كل واحده بتتصل وبتبكي على الارقام او على او على المنتدى او مش عارفه توصل لنا يا كل واحد بيبكي يا جماعه في امل في امل تخيلوا بتقولي الوقت انا بنام وهي حاسه بحب ربنا سبحانه وتعالى يعني من مغنيه مغنيه ده يا جماعه يعني مشروع ايه المغنيين دول افسد جنود ابليس ابليس اول مشهد تمثل بيه على وجه الارض كان في مشهد مغني اول مره تمثل على وجه الارض في صوره يفسد بها البشر بعد موت سيدنا ادم اهلا بألف سنة كان مشهد مغني يا جماعة تخيلوا دي كانت هتبقى ايه ولو كملت هتبقى ايه وماشية في طريق الهوية برجليها وماشية وفرحانة ومبسوطة وعايزة تكمل وفجأة يجي لها رسالة من ربنا رسالة من ربنا تعالي ده مش طريقك تعالي ده مش الطريق اللي انا ارضى عنك بيه يجي لها رؤية بالمنظر ده رسالة واضحة بالوضوح ده وتروح لواحد كان ممكن تروح لواحد تاني يطبطب عليها ولا يا بنتي اللي ده حلم من الشيطان ولا حاجة تخيلوا يا جماعة ولكن ربنا يبعت لها حد يواجهها بالحقيقة وتتوب وتستقبل رسالة ربنا استقبال سليم وربنا يثبتها وتتقلب الانقلاب ده واحده كانت بتقول بس احنا عايزينك بقى تبقي داعيه الى الله يا اختي وعايزين كل واحد تاب يا جماعه يكمل يا جماعه انت جواك مشاعر رهيبه انت ربنا فتح لك اعظم ابواب رحمته كمل بقى كمل واطلع مش كفايه انك انت انت ربنا بعت لك طوق نجاه طلعت بيه على الشط محدش هيعيش في طوق نجاه بيه قوم بقى وابني بقى وعمر واطلع وكبري بقى وكبروا يا جماعه واشتغلوا في الدعوه الى الله معانا اتصال تاني انا مش لاحق اعلق على ال على ال على يعني هذه المكالمات الطيبه ولكن معانا اتصال تاني السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا اخيرا بقى يعني بعد اربع خمس مكالمات بنات كده في شاب اتفضل حبيب قلبي الس- السلام عليكم ازيك يا شيخ حاتم ازيك يا حبيب قلبي اهلا وسهلا
انا بحبك جدا والله يا شيخ ربنا يبارك فيك افتح لنا قلبك يا حبيب قلبي آه، والله يا شيخ أنا- انا سمعت مكالمات ال- قبل كده في الاخت اللي هي فرحتنا دي كان حكت قصه توبتها يعني يعني الحمد لله انا فرحت بيها صراحه بس انا قصتي يعني آه، يعني وحشه شويه مش مش زيها كده يعني ف- فانا اسف يعني هي انا يعني التزمت وانا في اولى جامعه وثانيه جامعه وبعدين بعد تا- يعني بعد ثانيه جامعه كده اتعرفت على صح- صحبه سيئه وكده وخلتني ان انا اخش على مواقع الاباحيه واتعرف على بنات و... بعد ما كنت ملتزم كده رجعت المعصية تاني و... ب... بس كنت بشعر كل ما كنت بعمل معصية كنت بشعر إن أنا مخطئ وبرجع تاني و- وأتوب لربنا سبحانه وتعالى وكنت قلبي كان بينأثر إن أنا إن أنا بعصي ربنا سبحانه وتعالى يعني وبعدين استمريت لغاية ما دخلت البكالوريوس وأنا برضه لسه بعصي ربنا ف... وسقطت في البكالوريوس برضه وبس آه، رجعت إن المعاصي بدأت تزيد وبدأ إن أنا بدأت أنا اللي أخش على المواقع الإباحية لوحدي و... وخلاص أنا شبه إن قلب- قلبي مطبوع مطبوع عليه يعني مش مش مش عارف مش عارف ان انا او مش عايز ان انا اتوب لربنا حاسس ان انا قلبي مغلق وما سمعت الحلقه بتاعت بعد الفطار تقريبا كلها فيها الم نفسي بيني وبين ربنا و- والم الم في ص- في صدري والم في علاقتي بين بين الناس و- وبين اهلي وكده فانا خلاص يعني شبه متدمر مش مش عارف اعمل ايه صراحه يعني يا شيخ سبحان الله حبيب قلبي سبحان الله انت منين يا حبيب قلبي ولا المكالمه فصلت طيب يعني يعني سبحان الله العظيم يعني هو يا جماعه يعني يعني اخونا وحبيبنا ربنا يتوب عليه يا رب وربنا يتوب على كل عصاة المسلمين الواحد يا جماعه بيمشي في الشوارع بيشوف حاجات بتحزنه قوي قوي الامه دي امتى هتتغير امتى هل الى خروج من سبيل يا رب في طريق ان الواقع ده يتغير ولكن والله يا جماعه الواحد واثق ان الواقع ده يتغير واثق ان في امل كبير و... لدرجه ان الواحد ساعات يقعد يسرح كده بعد ما كل الشباب يتوبوا وكل الناس تتوب ازاي بقى نحصن المجتمع بحيث ان ما عادش يرجع حد يعصي ربنا تاني الواحد بيفكر فيما بعد توبه الشباب ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا النهارده ممكن نلاقي بنت عندها 17 سنه وتابت وشاب عنده 20 سنه وتاب وشاب بيقول انا نفسي اتوب زي اخونا وحبيبنا اللي كان بيتصل دلوقتي انا نفسي اتوب دي بدايه التوبه يا جماعه انا نفسي اتوب دي لو طلعت من قلبك صدقه يا حبيب قلبي ابشر ابشر بخير رمضان مر عليك منذ ولدتك امك تعبك النفسي وانت قاعد تسمع عن التوبه وعن عذاب النفس وخسائر العصاه ده دليل ان جواك خير يا حبيب قلبي دليل ان ربنا فتح قلبك سبحانه وتعالى الواحد يا جماعه الواحد عنده امل كبير قوي الواحد عنده امل كبير جزاكم الله خيرا الواحد عنده امل كبير قوي يا جماعه والله امل كبير قوي ان كل المتبرجات دول يبقوا يبقوا بطلات لنشر الاسلام في الدنيا كلها وان شباب النوادي الشمس والجزيره وجزيره الورد وال- والاهلي وكل شباب النوادي دول يبقوا ابطال الاسلام في العالم كله وان شباب الجامعات والكابلات والانتمات وال... وكل العلاقات ده ايه واللي قاعدين يشيطوا على النت دلوقتي واللي قاعدين دلوقتي يتفرجوا على برامج في غايه السوق واللي قاعدين وال... كل دول هيتغيروا يا جماعه كلنا هنتغير كلنا يا جماعه هنبقى احسن من كده بكتير قوي كلنا ان شاء الله هنبقى صوامين قوامين كلنا ربنا هيقبلنا سبحانه وتعالى لو ما كانش يريد انه يقبلنا ما كانش جمعنا القعده ده اهي ما كانش خلانا نفتح قلوبنا لبعض ما كانش خلانا وقلوبنا الوقت قاعده مشاعرها واحنا بنسمع قصص التوبه اللي تزلزل القلب وتحرك المشاعر قصص الناس اللي كانت هتضيع نفسها انتوا عارفين انا بفتكر ايه وانا بسمع المكالمات دي حبيب قلبي اللي كان لسه معايا دلوقتي اخونا اللي كان لسه معايا بفتكر غلام الاخدود وهو الملك طب هنستقبل اتصال ونرجع يا اخواني السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا
مرحبا اهلا اهلا
كيف حالك يا دكتور حازم الله ده الشيخ علي قاسم ولا ايه زادك الله توفيقا يا أخي ربنا يبارك فيك يا شيخ علي ربنا يجزيك كل بسم خير الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وبعد الصلاه والسلام فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسان قلب أخينا الدكتور حازم وعلى قلبه وإخوانه الدعاة إلى الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياه بهذه المواعظ كذلك أسأل ربي عز وجل أن يشرح صدور كل مستمع إلى هذا البرنامج وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يوفقنا لما يحب ربنا ويرضى وأوصي كل مسلم في هذه الأيام بالحرص على ما يقربه من ربه تعالى فليس لنا رب سواه ندعوه ونرجوه ونتقرب إليه ونتوب إليه فنسأل الله تعالى في هذه الأيام ألا نخرج من هذا الشهر الفضيل إلا وقد أعتق الله رقابنا جميعا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب إخواننا من النار ونسأل الله تعالى أن يهدينا وجميع المسلمين وأسأله سبحانه أن يبارك في أخي الدكتور حازم وأن يبارك دعوته وأن أشهد الله والله يعلم ما في قلبي تجاهه فهو أخي في الله كبقية إخواني الدعاء أسأل الله أن ينفع به وأن يزيده توفيقا وأن يشرح صدره وأن يشفي له أمه وأن يزيدنا وإياه حرصا على بلاغ دين ربنا بحق هو ولي ذلك والقادر عليه ولا أضيع عليك بارك الله فيك ما أنت فيه جزاك جزاك الله خير.
الله خيرا دكتور حازم ونفع الله بك جزاك الله خير الشيخ علي قاسم يا اخواني حبيب قلبي ونور عينيا يعني يعني دايما اقول له كده احنا يعني الدعاء بتوع المنصوره عاملين زي طبق فواكه وطبق الفواكه دايما عليه كريم شانتيه والكرزايه الكرزايه دي بتفرق في الثمن بتاعه قوي بقول له انت الكرزايه بتاعت المنصوره يا شيخ علي ربنا يستعملك لنصر الدين يا رب وربنا يستخدمك في هدايه شباب المسلمين في الارض يا رب اللهم امين يا رب واحنا عايزين نشوفك يا شيخ علي بقى كده ايه بكسر الدنيا باذن الله سبحانه وتعالى في دعوه غير الملتزمين الشباب محتاجين لكل واحد يدعو الى الله والله يا جماعه شباب محتاجين لكل واحد يمد ايديه والله يا جماعه برنامج افتح لي قلبك وهذه البرامج بتثبت ان الشباب البعيد انا مش قادر اتخيل الشباب اللي جاي من المواقع الاباحيه وجاي من المو... جايين اول ما سمعوا على ان في حد ممكن يسمعهم على ان في حد ممكن يقولوا له هل لي من توبه على ان في حد ممكن لما يقولوا له اذن ليه في الزنا ما ينهرهمش على ان على ان على إن. عايزين الدعاء يفتحوا قلوبهم وانتوا تفتحوا قلوبكم للتائبين وتاخدوا بايديهم يا جماعه دول غلابه قوي والله يا جماعه غلابه دول عايزين ربنا اللي يساعد اللي عايز ربنا ده مجاهد في سبيل الله معانا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم سلام ورحمه الله آه، انا آه، طالبه في ثالثه ثانوي وحضرتك دكتور حازم ايوه يا اختي اتفضلي انا طالبه في ثالثه ثانوي في المدرسه الحمد لله لابسه النقاب من اولى ثانوي ان شاء الله وكنت اتمنى يعني الحمد لله انا كان نفسي ابقى داعيه من زمان وشفت يا رب.
اسلوب حضرتك واسلوب حضرتك وصل لي جدا والحمد لله يعني كنت اتمنى ان يعني لو ينفع ان انا اكتب محاضرات حضرتك في ورقه واقولها في مسجد المدرسه القيها بس كنت عايزه حضرتك تقولي يعني القيها ازاي في المدرسه باسلوب كويس على اساس ان السن بتاعنا سن الثانويه العامه طلبه الثانويه العامه ان هم مش مش سن يعني يعني سن صعب جدا يعني فكان نفسي ان انا اقدر اعمل اي حاجه آه، اوصل بيها الدعوه الاسلاميه للطلبه يعني وان الفساد اللي في المجتمع وال- والطلبه وال- والتبرج وكل اللي احنا بنشوفه دوت في السن اللي احنا فيه 17 سنه صعب جدا ما شاء الله جزاك الله خيرا طبعا دي يعني ايه داعيه صغنونه لسه خالص ثالثه ثانوي ويعني البنات في سن ثانوي يا جماعه brainless brainless بلا عقل السن ده سن غيبوبه الشباب والبنات بيبقوا لسه في اول التطلع والدروس المشتركه ب- يعني يعني مخليه كل واحد خلاص هيموت على الشهوات وهيموت على الدنيا فالسن ده يعني ال ال الوعظ فيه مطلوب قوي يا جماعه الوعظ بالذات الكلام عن الله والدار الاخره ربنا يسددك يا اختي ولكن انا خايف عليك انت نفسك است- يعني تحصني بالله وبالصحبه الصالحه لان انت نفسك لسه ما دخلتيش فتره جامعه ومشاكل جامعه ربنا يعينك يا رب وربنا يثبتك اسمعي الدروس سواء ليا او لسائر الدعاه زي الشيخ محمود المصري ربنا يبارك فيه وسائر الدعاء اللي ربنا يعني فتح بين الشباب ليهم واتكلمي بكل حماس السن ده عايز زلزال السن ده مش عايز كلام هادي خالص السن ده عايز زلزال ربنا يعينك ويسددك يا رب معانا اتصال السلام عليكم ايوه السلام عليكم سلام ورحمه الله ازيك يا شيخ حازم ازيك حبيب قلبي اهلا وسهلا اخبار حضرتك ايه ازيك حبيب قلبي
شيخ حازم انا كنت كنت ملتزم جدا في فتره الثانويه وبعدين كنت ملتزم لدرجه ان انا كنت في قيام ليل ودعوه لله عز وجل وماشي مع اخواني النهار وتفوق كنت بطلع الاول على طول وكنت فعلا متفوق حتى اصحابي كانوا يحسدوني على اللي انا فيه كنت اتنين دروس احضر دروس علم واجي اخر شهرين اذاكر وربنا يكرمني في كل حاجه الاقي نفسي اجيب اخش الامتحان احل مش عارف بحل ازاي كان توفيق كله من عند ربنا لغايه ما طلعت من ثانوي عام خشيت الكليه يا شيخ حصل حاجات كتير جدا في حياتي اتغيرت جزئيا وكليا ما عدتش انا بتاع الاول بس كل حاجه بعملها بندم وبعيط بدل الدموع دم يا شيخ بس مش عارف اعمل ايه بجد مش عارف اعمل ايه خالص انت حبيب قلبي يعني انت جوه قلبك خير حبيب قلبي بكائك انت اللي ربنا قول يا حبيبي اتفضل انت اللي ربنا سماك في القرآن في سورة القيامة النفس اللوامة اللي بيقع ولكن جواه خير كبير فبيرجع يندم بس مش قادر انت يعني حبيب قلبي ما تضيعش الخير اللي جواك اوعى اوعى انت ربنا اداك خير لو صدقت ربنا اقف مع نفسك واجه نفسك اقف يا جماعة مش كل مشاكل التوبة حلها ان انا انك انت تلاقي حل في مشاكل حلها انك تقاوم الواقع اللي انت فيه انك تقف مع نفسك مشاكل حلها انك تربط نفسك مش في صحابة ربطوا نفسهم في سرية الجامع صحابي ربط نفسه في عمود الجامع هو عارف انه مش قادر على نفسه انا هربط نفسي خلاص هربط نفسي لغاية ما ربنا يمن عليا بالتوبة اربطوا نفسكم اعمل اي حاجة ما تضيعش الخير اللي جواك ما تضيعش النور اللي جواك يا حبيب قلبي ما تضيعش ال- ال- النور اللي ربنا منور لك بيه بصيرتك لغايه دلوقتي لان شويه والشعور ده هيروح شويه ولا تتبع خطوات الشيطان المشكله في صدمه الجامعه يعني الواحد اول ما دخل الجامعه اتذكر هذا كنت لسه ما التزمتش كنت ممكن اصلي في الجامع واخرج وادخل و- ولكن اول ما دخلت في صدمه الجامعه وطلبه جايين من بره من اوروبا و- و- وبحلقات جديده بصوره جديده وانفتاح لم يتوقعه الانسان من قبله والله لولا ان ربنا رزق الواحد يعني اتنين اخوه جزاهم الله خير ربنا يبارك فيهم يا رب ربنا يجزيهم عني خير الجزاء كانوا اكبر مني واحتضنوا الواحد وتابعوه واهتموا بيه كان يا جماعه طريق ضياع طريق ضياع يعني حتى الواحد كان بيكتب شعر ويعني كان يعني بفضل الله واخد جوائز مثلا على مستوى ال- ال- ال- الجمهوريه والمحافظه وكده شوال الشعر بتاعي ناس راحوا ينظفوا البيت قبل الكليه راح حسبوه ورق زباله و- ورموه سبحان لو كان الواحد دخل بقى جو المنتديات وجو الجامعه وجو الفرق بتاعتها وجو ال- العلاقات كان الواحد ضاع يا جماعه احنا ربنا بيحمينا ربنا بيوجهنا ربنا بيبعت لنا رسائل الشاب اللي بيقول بيدخل على مواقع سيئه بيقول سقطت احمد ربنا انك سقطت ده انت لو كنت نجحت معناه انك مطرود بقى خلاص انجح ولا ما تنجحش خلاص انت مالكش قيمه انت رخيص ولكن انت غالي عند ربنا سبحانه وتعالى انا في مواقف كتير عايز اعلقها في ال- المعاصر اللي سمعناها سمعنا من واحد كان مدمن وتاب وسمعنا من بنت كانت مغنيه وتابت وعملت اغاني ونزلتها على النت سبحان الله الامه فيها امل ما هي دي معاصي الامه يا جماعه وسمعنا من اللي قال ان هو عمل كل حاجه كل حاجه الله اعلم بقى وراءها في الكلمه ايه الكبائر وتابوا وسمعنا من اللي كانت مدمنه اغاني وحياتها كلها اغاني وتابت ودول كلهم بقوا منقبات وسمعنا من بنت ثالثه ثانوي اللي لابسه نقاب وسط المجتمع الرهيب وعايزه تدعو الى الله ربنا يثبتها ويسددها يا رب بس لازم الصحبه الصالحه لازم انت محتاجه صحبه اكتر حتى من البنات اللي معاكي وسمعنا الشاب اللي جاي من مواقع النت وجاي يقول اعمل ايه اتخلص من اللي انا فيه ازاي هو لسه على الشط ولكن ربنا مش هيسيبه يا جماعه انتوا عارفين من كذا يوم اللي اتصل وقال انا فاتح استوديو والاغاني والمغنيين والممثلين وهو تاب الى الله وقفل الاستوديو بفضل ومنه الله وبعت لي ان هو قفل الاستوديو بفضل ومنه الله وربنا رزقه وظيفه سبحان الله العظيم ربنا رزقه وظيفه وكان عنده فيها مشكله الحمد لله كمان اتحلت بفضل ومنه الله يعني كان فيها حاجه ممكن يبقى فيها معصيه كده ولو 5% فضل الله ربنا صرفها عنه ربنا كريم هيفتح لك باب وهيقبلك وانه كان بي حفيا سيدنا ابراهيم بيقول ربنا احتفى بيا ربنا استقبلني بحفاوه ربنا فتح لي ابواب رحمته وغمرني في رحمته انه كان بي حفيا حفاوه استقبال التائبين من رب العالمين سبحانه وتعالى والله يريد ان يتوب عليكم دي الكلمه اللي اتخذناها شعار لدرس الليله والله يريد ان يتوب عليكم اهو المغنيه والمدمنه الاغاني ومدمن المخدرات واللي كانت عايزه تلبس نقاب وقالت انا حسيت ان انا اسعد يوم في حياتي طايره في السماء مش ماشيه على الارض في خمس دقائق لبسته بدعوه صادقه بدعوه صادقه وديت برؤيه ربنا بعتها لها ويعني يعني ربنا يبارك فيكم يا اخواني الدعاء يا اخواني كلمه يا رب يا اخواني انا هرجع تاني وهقول لكم الثلاث حاجات اللي لازم تكتبيهم ولازم كل واحد عنده مشكله دلوقتي يكتبهم قدامه ويحطهم قدامه على المكتب بتاعه وتعلقيهم على السرير بتاعك اللي بتنام عليه وتحطهم قدامك في الحيطه اللي انت بتصحى وتشوفها في وشك اول حاجه مفيش مشكله ملهاش حل يا جماعه اللي, اللي عنده شك في الثلاث حاجات دول يبقى والعياذ بالله بعيد عن ربنا بقى بقلبه والعياذ بالله ده ابعد من اللي بيقع في الكبائر لان قلبه مقفول لانه مش واثق في رحمه ربنا مفيش مشكله ملهاش حل الله قادر الله قادر انت يا اللي قاعد دلوقتي ممكن بتكون تعبان ومتقطع وعايز تتوب بكره تبقى داعي الى الله المهدي يصلحه الله في ليله انت ممكن ربنا يصلحك في ساعه انت ممكن ربنا ربنا رفع النبي سبع سماوات بالبراق في لحظات ربنا ممكن يقطعلك المسافات ربنا ممكن ياثر عليك الطريق ربنا ممكن ربنا ممكن يفتح لك الابواب اللي غيرك يا ممكن يا اخواني في الله يا اخواني في الله يعني الشباب امبارح بفضل الله والبنات الشاب اللي وطى على رجل امه من من كعب رجليها وبسها والشاب اللي بيقول انا اول مره وطى على رجلين والدتي وابوسها والبنات اللي بيقولوا ان هم باكم بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى مش باكم من الكلام لا هو ايات وحديث كل الكلام طبعا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن باكم من ان ازاي ازاي يضيعوا هذه الشعبه من شعب الايمان ازاي يعرضوا نفسهم ان جنه من جنات الرحمن تضيع عليهم مفيش مشكله ملهاش حل رقم واحد القصر الكبير الاستوديو اللي انا قاعد فيه ده اهو اللي فيه كام مشهد وكام مكان مفتاح الباب بتاعه قد كده يا جماعه انت مفتاح مشكلتك قد كده اهو بس قول يا رب بس قولي يا رب قولي يا رب ال ال البنت اللي اتصلت بينا وقالت انا مش عارفه اعمل ايه وقعدت تبكي طول المكالمه وانا وانا حاسه ان انا مخنوقه وحاسه ان انا يتيمه ربنا معاكي قومي وقولي يا رب مفيش مشكله ملهاش حل رقم اتنين مفيش حد ارحم بيك من ربنا ما حدش ارحم من ربنا رحمه ربنا عظيمه ورحمه ربنا واسعه يا لرحمه الله يا لرحمه الله لو قعدنا نتكلم ليله ليله عن مواقف رحمه الله في القران وفي السنه مش هيخلص يا جماعه رحمه الرحمن الرحيم اللي الكون ده اول كلمه الحمد لله رب العالمين الكون كله بيثني على الله الرحمن الرحيم رحمات ربنا نازله على الكون كله يا ترى نصيبك الليله ايه من رحمات ربنا لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايقظوا صواحب الحجرات قوموهم لماذا انزل الليله من الخزائن خزائن الرحمه يا ترى نصيبك منها ايه الليله يا ترى نصيبك من رحمات ربنا اللي هتنزل ايه الليله قوموا قوموا يا جماعه الليله تبقى ليله توبه الى الله تبقى ليله تجديد توبه من ايدين ربنا تبقى ليله بكاء وتضرع ونقول يا رب يا رب انقذنا يا رب يا رب اقبلنا يا رب يا رب يا رب احنا على بابك ما تردناش يا رب والله ما هيرد ولا واحد ولا واحده بس نقف على بابه النقطه الثالثه مفيش حد ما فيهوش خير ادينا شفنا اهو كل اللي اتعاملنا معاهم الليله تقريبا 80% منهم يعني كانوا واقعين في الكبائر واقعين واقعين في معاصي شديده والوقت ما شاء الله دي منقبه وده ملتزم وده على وش دعوه وده ودي ودي بفضل ومنه الله مفيش حد ما فيهوش خير الامه مليانه خير يا جماعه وحلقه الليله بتثبت ان كل العصاه دول ما كل العصاه دول كانوا زي اللي اتكلموا الليله كل العصاه اللي انتوا يائسين منهم حواليكم كانوا زي اللي اتكلموا الليله وممكن اللي اتكلموا الليله كانوا واشد منهم ولكن ربنا كريم وربنا لما بينزل هدايته كل حاجه بتتغير الامل يا جماعه الامل في الله والله يريد ان يتوب عليكم الله يريد ان يتوب عليكم يبقى انت خلاص نقف بين ايدين ربنا ونصلي ركعتين توبه الليله ركعتين الاعتذار ركعتين التوبه نقول يا رب تبنا الى الله قولي معايا قول معايا تبنا الى الله قولوا يا جماعه قولوا من قلوبكم يا جماعه ما تخافوش من ربنا قولوا من قلوبكم يا جماعه تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك يا ربنا ويا حبيبنا ويا مولانا ويا إلهنا وعاهدناك ألا نعود إلى المعاصي أبدا اللهم تب علينا جميعا اللهم اقبلنا برحمتك اللهم اقبلنا جنودا من جندك تعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا اللهم اقبلنا على ما كان منا اللهم طهر قلوبنا من الآثام اللهم طهر قلوبنا من الشهوات اللهم طهر أعيننا من, أعيننا من النظر للحرام اللهم تب على كل شباب وبنات المسلمين الليلة يا رب وعلى أمة حبيبك الليلة يا رب اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب اللهم إنا وقفنا على بابك اقبلنا يا رب اقبلنا يا الله اقبلنا يا الله اللهم لا تردنا خائبين بعد أن رفعنا أكف الضراعة إليك اللهم ارحم ارحم ضعفنا ارحم عجزنا يا رب ما عصيناك إلا بعجزنا وجهلنا يا رب ارحم عجزنا وارحم جهلنا يا رب تب علينا يا رب أعنا يا رب علمنا يا رب اقبلنا على ما كان منا يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الكلمة الأخيرة ربنا مش هيسيبك ربنا مش هيسيبك اوعي تسيبيه ارضيه عشان يرضيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا
يا